بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله رب الناس ملك الناس اله الناس بسم الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احمدك ربي حق حمدك واشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك في ملكك واصلي واسلم وابارك على صفوه خلق الله على سيد الاولين والاخرين على الرحمه المهداه الى الخلق اجمعين على من أكرمنا الله عز وجل به وببعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم آمين نتحدث بعد نهاوند معركة الجبال فتح الفتوح يوم الجمعة شهر المحرم سنة 19 هجرية. بعد نهاوند هيحدث بقى حاجة اسمها انسياح من الكوفة وانسياح من البصرة. الكوفة دلوقتي بقت العاصمة بدل المدائن. والبصرة موجود فيها الجيش الإسلامي برضه. فهنا في انسياح من الجانبين انسياح من الكوفة سنة 22 هجرية اللي هو غزو الشمال والشمال الغربي هنبدأ من أول فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية ثم بعد ذلك آه إلى همدان والري وقومة وجرجان وطبرستان وأذربيجان والباب ده في آه الانسياح من الكوفة وبعد كده هيبقى في انسياح من البصرة بقى هنتكلم عنها بالتفصيل برضو اللي هي فتح أردشير خيرة وفتح ودرابجر واستخ وقرمان وسجستان ومقران وخراسان فنبدأ بالانسياح من الكوفة اللي كان سنة 22 هجرية لغزو الشمال والشمال الغربي يبدأ الانسياح من الكوفة بفتح أصبهان أصبهان دي كانت عاصمة إقليم الجبال اللي هو العراق العجم اللي فوق تتكون من من مدينتين أصبهان تتكون من مدينتين متجاورتين جنب بعض بينهما حوالي بينهم حوالي 3 كيلو ونص اللي هم الجي واليهودية وجي واليهودية دول أخصب مدن الجبال وكانت جي هي العاصمة وأصبهان وكذلك همدان والري أصبهان وهمدان والري دول لو نفتكر اللي بناهم الإسكندر الأكبر بناهم الإسكندر الأكبر لما اجتاح الاسكندر الاكبر بلاد الفرس وكان بنى لها سور على هيئه حيه على زعم يعني الا ياويها حيه ولا فاره لا فار ولا حيه يعني مفيش تعبان ولا فار بعد نهاوند امر سيدنا عمر بن الخطاب بالانسياح من الكوفه طب مين اللي موجود في الكوفه بعد سيدنا سعد بن ابي وقاص سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان فامر سيدنا عمر بن الخطاب انه يسيب الكوفه وان يسير بالجيوش ويعين مكانه خليفه له اللي هو سيدنا عمار بن ياسر عمار بن ياسر يبقى سيدنا عمار بن ياسر دلوقتي هو الخليفه لعبد الله ابن عبد الله ابن عبان مكانه امر سيدنا عمر بن الخطاب عبد الله ابن عبد الله ابن عبان ان يسير من الكوفه لغايه المدائن وأن يفتح باب التطوع لحملة ليس فيها مجند مجبر لا لغاية كده كفاية بقى تجنيد إجباري لا اللي عايز يطلع باختياره بعد كده يطلع ثم أمر سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عثمان إنه يطلع ب 12000 مسلم 12000 مسلم ويعملهم كالآتي التعبير بتاعتها هو عبد الله بن عبد الله بن عبان القائد فجعل على المقدمة عبد الله بن ورقاء الرياحي عبد الله ابن ورقاء الرياحي وعلى الميمنة عبد الله ابن ورقاء الأسدي عبد الله بن ورقاء الأسدي وعلى الميسرة عصمة ابن عبد الله عصمة ابن عبد الله يطلع الجيش ده ب 12000 من المدائن سار عبد الله بن عبد الله بن عبان إلى المدائن فوصل إليها كان على المدائن سيدنا حذيفة بن اليمان فانضم حذيفة بن اليمان لجيش عبد الله بن عبد الله بن عبان حذيفة بن اليمان ده اللي كان القائد بعد النعمان بن مقرم في نهوان أصبح دلوقتي مع سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان آه، جيش كبير جدا جدا من المسلمين عدده 12000 وانضم الجيش بقى من ال 12000 دول اللي كانوا مع النعمان بن مقرن المزني بنهوان سار بهم سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان الى اصبهان اصبهان فوجد قائد فارسي اسمه اسكندار اسكندار اسكندار ده عامل جيش آه، وجاعل على المقدمة بتاعته شيخ راجل كبير كده يعني في السن اسمه شهر براز جازاويه شهر براز شهر براز جازاويه المهم طلب شهر براز جازاويه ده اللي على المقدمة بتاع الجيش اسكندار في أصفهان طلب طلب المبارزة فخرج إليه يبارزه سيدنا عبد الله ابن ورقاء الرياحي ده قائد المقدمة عبد الله ابن ورقاء الرياحي الحمد لله عبد الله ابن ورقاء الرياحي قتل شهر براز جزاويه فانهزم جيش أصبهان طبعا انهارت معنوياتهم القائد بتاعهم قتل ولذلك أطلق المسلمون لفظ رستاق الشيخ رستاق الشيخ نسبة إلى شهر براز جازاوية على إنه كان راجل كبير في السن يعني طبعا استنضاط القائد لما شاف قائد المقدمة بتاعه شهر براز جازاوية مات مبارزة واللي قتله عبد الله بن ورقاء الرياحي طلب الصلح فصالحه المسلمون صالح المسلمون القائد استندار على الجزية وتم من فضل الله تبارك وتعالى فتح أصبهان هنيجي بقى على جي جي آه اللي هي برضه من اصبهان احنا قلنا جي واليهوديه وصل الجيش الاسلامي الى جي جاي منين؟ لا هي اسمها جي لكن هو جاي منين؟ جاي من رستاق الشيخ اللي كانوا قتلوه ده اللي هو اسمه شهر براز جازاوي اللي كان على المقدمه من جيش القائد اسكندار في اصبهان كان على جي آه، قائد فارسي اسمه فازو سامي فاز الثاني فاز الثاني حاصر سيدنا عبد الله ابن عبد الله ابن عبان آه، الجيش في جي بقيادة الفارسي فاز الثان حدث قتال فعلا بعد هذه المحاصرة قتال شديد جدا لكن ما فيش فايدة فأخيرا قبل أن يستسلم فاز الثان عمل محاولة ذكية منه الحقيقة لكن كانت فيها مخاطرة يعني هو مجرم عمل ايه قال فادستان لعبد الله ابن عبد الله ابن عبان اللي هو القائد قائد المسلمين قال لا تقتل اصحابي ولا اقتل اصحابك وقف ولكن ابرز لي اطلع انت يعني بارزني يعني فان قتلتك لما انا لو انا قتلتك رجع اصحابك خلاص تقفوا زي كده وان قتلتني سالمك اصحابي طب ليه طيب وان قتلتني سالمك اصحابي وان كان اصحابي لا يقع لهم نشابه يعني اصحابي دول ما بيخيبوش ابدا يعني وان قتلتني سالمك اصحابي خلاص يخش بقى في الايه في الجزيه آه، وت- وتفتحها انت سلما يعني فخرج سيدنا عبد الله بن عثمان عبد الله بن عبد الله بن عبان لمب- لمبارزة فازسفان قال عبد الله بن عبد الله بن عبان لفازسفان إما أن تقف وأحمل عليك وإما أن تقف وتحمل علي مين اللي يبدأ أقف أنا وأنت تحمل عليا ولا تقف أنت وأنا أحمل عليك هو كان المفروض الحقيقة يقول لا أقف أنت وأنا أحمل عليك أنا اللي أبدأ أنا مسلم لكن فاز الثان على طول قال لا أقف أنت وأحمل عليك هذه مجازفة الحقيقة فالمهم وقفت ابن عبد الله ابن عبد الله بن عبان وحمل فادسان على عبد الله بن عبد الله بن عبان ووجه له طعنه شديده جدا جدا فادسان لدرجه ان الطعنه دي قطعت السرج بتاعه اللي قاعد عليه عبد الله بن عبد الله بن عبان فسقط على الارض سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان ولكن واقفا الحمد لله مش واقع لا وقع على الارض وهو واقف كده ثم استوى على الفرس بدون سراج ولا ركاب يبقى الحمد لله ما حصلش حاجه اهو نجا من من الايه؟ من الطعم اللي ضربوا بيها فاز الفاز يبقى الدور على مين؟ الدور على فاز الفاز يقف وعبد الله بن عبد الله بن عبان هو اللي هيحمل عليه اول ما قال له كده عبد الله بن عبد الله بن عبان لفاز الفاز اقف بقى عشان احمل عليك انا راح راح فاز الفاز قايل له ايه؟ ما احب ان اقاتلك طبعا اه ما هو شوف جرب يعني شوف لو كانت نجحت الاغنيه دي كان هم اللي انتصروا انما خلاص ما دام فشلت يبقى شوف يقول له ايه بقى قال ما احب ان اقاتلك فاني قد رايتك رجلا كاملا ولكن ارجع من معك الى عسكرك واصالحك وادفع المدينه وادفع المدينه اليك اديك المدينه وصالحك على ان من شاء اقام ودفع الجزيه اللي عايز يقعد خلاص يقعد ويدفع الجزيه وأقام على ماله وعلى أن تجري من أخذتم أرضه عنوة مجراهم ويتراجعون اللي هم بقى مش, مش بالمصالحة دول يعني ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء ولكم أرضه قال عبد الله بن عبد الله بن عبان لكم ذلك وقال فازستان لقومه يا أهل أصبهان رأيتكم لئاما متخاذلين فكنتم أهلا لما فعلته بكم فكنتم أهلا لما فعلته بكم تستاهلوا اللي أنا عملته ده إن أنا خلاص سلمت أصبهان وجايب أهي ليهم للمسلمين لأنه بدأ هو بالطعن على أمل إن هو يوفق لكن لما لم يوفق مش هو الخسران بقى عرض الصلح ومع ذلك قبل عبد الله ابن عبد الله ابن عتبة كان في الوقت ده بعد على طول جيدي وصل أبو موسى الأشعري من البصرة وصل الحمد لله عن طريق الأهواز إلى أصبهان كان يدوب سيدنا عبد الله بن عبد الله بن عبان مخلص صلح مع فاز السان في أصبهان دخل عبد الله بن عبد الله بن عتبان وأبو موسى الأشعري مدينة جي تم الصلح بقى ودخل أهل جي ودخل أهل جي في ذمة المسلمين ما عدا ثلاثين واحد من الفرس خالفوا قومهم ما رضوش يسلموا يبقى دول هنعملهم بقى ايه بالحرب بقى الحرب يبقى السيف على طول لو لو تمكنا منها خالفوا قومهم واحتشدوا مع جيش آخر إلى مدينة قرمان قرمان فين قرمان دي على الخريطة اهي تقع قرمان إلى الشرق من فارس شرق فارس على ذاك اليمين والى الجنوب تحت من صحراء خراسان وسجستان حدها الجنوبي بحر فارس اهو حدها الجنوبي بحر فارس ثم بعث عمر بن الخطاب خمس جيوش لهذا الانسياح من الكوفة بعد أصبهان يعني دلوقتي احنا خلاص اصبهان بقت مسلمه. هنبتدي بقى ايه؟ تنساح الجيوش دي من الكوفه لتغزو الشمال والشمال الغربي. بعث عمر بن الخطاب خمس جيوش تتبع قاعده الكوفه. خمس جيوش تتبع قاعده الكوفه. الى الان هم الان. نمره واحد أرسل سيدنا عمر بن الخطاب نعيم بن مقر المزني إلى همدان إلى همدان وهتقولي طب ما احنا همدان دي كانت بعد نهوان واحنا الحمد لله دخلناها وانتهت يعني اه نقضت صلحها نقضت همدان صلحها يبقى لازم نفتحها تاني فارسل عمر بن الخطاب خمس جيوش تتبع قاعدة الكوفة أول جيش بقيادة سيدنا نعيم بن مقرن المزني أخو النعمان بن مقرن المزني اللي استشهد في نهوان ده إلى همدان لأن همدان انتقد الصلحة اثنين الجيش الثاني إلى الري بعد همدان اللي هو برضه سيدنا نعيم بن مقرن المزني يبقى سيدنا نعيم بن مقرن المزني طالع من الكوفة بس رايح لهمدان والري ثلاثة بعث عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني مع أخيه سويد بن مقرن المزني اثنين دول نعيم وسويد فين إلى قومة وجرجان وطبرستان قومس وجرجان وطبرستان طيب دلوقتي سويد بن مقرن المزني جاي لكن نعيم بن مقرن المزني كان فين كان يدور مقرن المزني والاثنين مع بعض فتحوا قومس وجرجان وطبرستان طب والجيش الرابع ارسل عمر بن الخطاب بكير ابن عبد الله ادي واحد وعتبه ابن فرقد بكير بن عبد الله وعتبه بن فرقد الى اذربيجان خمسة الجيش الأخير اللي طالع من الكوفة آه، سيدنا عمر ابن سراقة عمر ابن سراقة وذلك لفتح الباب فتح الباب الحقيقة عشان تعرف برضه ان المسلمين ما هماش متعطشين إلى القتل والدماء وكذا كنا نقدر نقول لا انتوا نقضتوا عهدكم يبقى دلوقتي ما فيش بقى اتفاق من جديد وما فيش اتفاق على القديم ونبدا بقى اتفاق جديد ونسبي الرجال ونقتل الرجال ونسبي النساء ونقتل لا سيدنا نعيم بن مقرن المزني صالح اهل همذان وفتحوا له باب الحصن على انه يعاملهم يعامل من استجاب منهم كانه لم ينقض الايه العهد بتاعه اهل الديلم والري واذربيجان علموا بهذا الامر علموا بهذا الامر خصوصا اهل الديلم فخرجوا من الديلم وكان الامير عليهم واحد اسمه موتى موتى طلعوا اهل الديلم طلع اهل الديلم بقيادة موتى ومن اهل الري زنبدي ابو فرخان ومن اذربيجان السندياد اخو رستم سندياد أخو رستم طلعوا الثلاثة دول خرج إليهم سيدنا نعيم بن مقرن المزني بعد ما استخلف على همذان يزيد ابن قيس يزيد ابن قيس خرج سيدنا نعيم بن مقرن المزني حتى وصل إلى واجروز واجروز حدث قتال شديد جدا جدا في واد روز دي بيقولوا هذا القتال يعدل قتال نهوان يعني شوف سبحان الله قتال شديد جدا جدا قتل عدد كبير جدا من المجوس ما عرفوش يحصوا عدده آه السندياز اخو رستم اللي جاي من اذربيجان ده نجي خد بعض قواته وهرب هرب انتصر المسلمون وقسموا الغنائم وبعثوا خمس الغنائم مع الآتي أسمائهم سماك بن مخرمة سماك بن عبيد الله سماك بن خرشة سماك بن خرشة اللي كان في غزوة أحد ربط عصابة حمراء, حمراء اللي ربط عصابة حمراء على أرطه معناها القتال حتى الموت واللي عطاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيفه ده سيدنا سماك بن خرشة معاه سماك ابن عبيد الله وسماك ابن مخرمة الثلاثة خدوا الخمس ورجعوا لسيدنا عمر بن الخطاب في المدينة المنورة سألهم سيدنا عمر بن الخطاب عن أسمائهم اسمك إيه أنت وهو فده قال له سماك ابن مخرمة وده قال له سماك ابن عبيد الله وده قال له سماك ابن خرشة فسيدنا عمر بن الخطاب يقول سماك وسماك وسماك بارك الله فيكم اللهم أسمك بهم الإسلام أي أيد بهم الإسلام يعني أيد بهم الإسلام اللهم أسمك بهم الإسلام وأيد الإسلام بهم رضي الله عن سيدنا عمر ما بيصيرش حاجة كده لما يعلق عليها فاكرين احنا لما جاله الرجل اللي اسمه قريب بن ظفر بحشود نهوان وقال له انت اسمك ايه؟ قال له قريب ابن من؟ قال ابن ظفر قال ظفر قريب ان شاء الله هكذا آه، الحقيقه ان سيدنا عمر بن الخطاب كان قلقان جدا من معركه همدان دي آه، لان كان فيها قتال قلنا يعدل قتال نهوان فكان مستني اي حد يجيب له خبر ولذلك على طول اول ما استطاع سيدنا آه، نعيم بن مقرن المزني انه يقضي على الجموع دي اللي كانت موجوده في همدان ارسل مباشره الى سيدنا عمر بن الخطاب حتى سيدنا عمر بن الخطاب كان مهتم جدا جدا بالمعركه الجديده دي واول ما شاف الرسول جاي من عند نعيم بن مقرن المزني يقول سيدنا عمر بن الخطاب له ابشير فقال الرسول ده لا بل عروه فسيدنا عمر يقول ابشير فخد باله بقى عروه ده ان هو بيقول له ابشير يعني انت بتحشرني بالنصر انا مش عارف مش عارف اعرف اسمك دلوقتي انت جايب لي نصر ان شاء الله ففطن عروة إلى ذلك وقال نعم بشير قال عمر بن الخطاب رسول نعيم قال نعم رسول نعيم قال الخبر سيدنا عمر ها الخبر قال البشرى بالفتح والنصر فحمد سيدنا عمر بن الخطاب الله وأمر بالكتاب وقرئ على الناس آه ثم كان قادم بقى الوفد اللي هو الثلاثه اللي قلنا عليهم دول سماك ابن مخرمه وسماك ابن عبيد الله وسماك ابن خرشه اللي قال فيهم سيدنا عمر بن الخطاب آه اللهم اسمك بهم الاسلام واسلك الاسلام اللهم اسلك بهم الاسلام وايد الاسلام بهم. آه بعد همدان دي آه كتب سيدنا عمر بن الخطاب الى نعيم ابن مقرن المزني يقول له أما بعد فاستخلف على همذان حط حد مكانك وأمد بكير ابن عبد الله بسماك ابن خرشة بكير ابن عبد الله مده بسماك ابن خرشة بكير ابن عبد الله اللي كان رايح على أذربيجان اديله سماك ابن خرشة وسر حتى تقدم الري الري سر حتى تقدم الري فتل فتلقى جمعهم هتلاقي الكرسي هناك في الري ثم أقم بها فإنها أوسط تلك البلاد وأجمعها لما تريد أقر نعيم بن المقرن المزني أقر نعيم بن مقرن المزني يزيد بن قيس الهمداني على همدان يزيد بن قيس الهمداني على همدان وصار بالجيش من وادي الروز إلى الري من وادي الروز إلى الري واج الروز إلى الري هكذا فتحت الهمذان وبعدها مباشرة فتحت الري نتحدث عن فتح الري فتح الري احنا دلوقتي ماشيين بالترتيب اصبهان جي واليهودية وبعدين قرمان وبعدين همدان الآن الري كان سيوخش ابن مهران ابن بهرام جوبين فاكرين مهران ابن بهرام جوبين اللي ده كان حاكم على الري له ابن هنا اسمه سيوخش لما علم سيوخش بقدوم المسلمين لفتح الري أرسل سيوخش ده جيشا بقيادة زنبدي زنبدي وقال له أنت يا زنبدي تصد الهجوم بتاع نعيم بن مقرن المزني في منطقة اسمها طه ثم أرسل سيوخش إلى حكام زنباون وطبرستان وقومة وجرجان لأنه هو عارف أن الدور عليهم قال لهم قد علمتم أن هؤلاء يعني المسلمين حلوا بالرجل جم عندي وانه لا مقام لكم لو لو انتصروا علي في الري هنا مش هيبقى ليكم مقام بعد كده ابدا انت الدور عليكم يعني هم عملوا ايه بقى؟ قالوا صح الكلام طيب نعمل ايه؟ يبقى نثبته بقى يوخش ده فامدوه بجيوش وعتاد واستعدوا كلهم علشان يقفوا ضد نعيم بن مقرن المزني فالتقوا جميعا بجيش سيدنا نعيم بن مقرن المزني على سفح جبل الري بجانب مدينة الري سيدنا نعيم بن مقرن المزني معاه 12000 كان زنبدي استسلم لنعيم ابن مقرن المزني وسار معه الى الري زنبدي كان استسلم لسيد لسيدنا نعيم بن مقرن المزني وراح معاه لفتح الري واتفق زنبدي مع نعيم على انه يبعث نعيم مع زنبدي خيلا من جيشه من جيشه هو يدخل بيهم المدينه من طرق يعرفها زنبدي ده ثم يدي الزنبدي الامر بعد ما يخش المدينه لنعيم بن مقرن المزني فيقود هجوما كاسحا على الري طبعا سيوخش مع ابن مهران ابن بهرام جوبين ما يعرفش الكلام ده هو ما يعرفش الامر ده وفعلا حدث وفعلا حدث ارسل نعيم بن مقرن المزني ابن اخيه ابن اخيه المنذر ابن عمرو ابن مقرن المنذر ابن عمرو بن مقرن دخلت مع زنبدي من المسالك اللي محدش واخد منها اللي محدش يعرفها الا زنبدي والسيوخش ما يعرفش باللي حصل ده هو ثم شن نعيم بن ابن نعيم بن مقرن المزني هجوما شاملا كاسحا بالليل بالليل المجموعة اللي دخلت مع زنبدي اللي هي بقيادة المنذر بن عمرو بن مقرن كانوا متفقين مع جيش نعيم بن مقرن المزني ان لما يخش مع زنبدي بالليل من الطرق اللي يعرفها زنبدي دي يكبروا جوه فيكبر الجيش اللي بره ولذلك لما سمع سيوخش التكبير من الخلف قال لا يبقى دول لفوا بقى ودخلوا من هنا تكبير من هنا وتكبير من هنا من قدام ومن ورا وهو في النص سيوخش اول ما سمع كده انهزم انهزم وقتل كثير ممن كانوا معه وكانت غنائم للمسلمين من الري دي سبحان الله تعادل او تشابه يعني غنائم المدائن تخيل بقى الخير اللي كله نزل على المسلمين كده ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي ده مرزبانا عليهم في الري فقد بقى شرف قلب هرام ده خلاص بقى ليه؟ لأن كان زنبدي دي ممكن واحد يسأل طب هو زنبدي عمل زنبدي ده عمل ليه كده في سياوخش؟ لأنه كان منافس له. منافس له. ولذلك عين سيدنا نعيم بن مقرن المزني زنبدي مرزبانا عليهم يعني زعيم عليهم وحاكم في الري دي. في الري وأمر زنبدي بإعادة بناء مدينة الري على نظام حديث يعني. وطبعا خد المسلمون الغنائم دي كلها وارسلوا الخمس الى سيدنا عمر بن الخطاب مع البشرى بالنصر على الفرس في الري بمساعدة زنبدي هكذا انتصر المسلمون ماشيين احنا بقى بالترتيب اصبهان اللي هي جي واليهودية قرمان همزان الري استتب الامر لسيدنا نعيم بن مقرن المزني على الري فأرسل سيدنا نعيم بن مقرن المزني كأمر سيدنا عمر بن الخطاب سماك بن خرشة إلى بكير بن عبد الله إلى أذربيجان لأن ده كلام كان سيدنا عمر اللي قال له عليه ثم أرسل حاكم دمباوند مراد شاه إلى نعيم بن مقرن المزني وسأله الصلح أن يطلب الصلح مع المسلمين على انهم يدفعوا الجزيه اللي هي دمباوند دمباوند كان بيحكمها اللي هو مردانشاه ده فارسل الى نعيم بن مسعود ابن مق... الى نعيم بن مقرن المزني ان هو يطلب الصلح ويدفعوا الجزيه بس في شرط هنا عدم النصره والمنعه اه دي حته جديده بقى ان احنا يا مسلمون هنديكم الجزيه وكل حاجه بس مش ايه مش هننصركم يعني الحته دي هنشترط فيها يعني خلافا على ما جرت عليه العاده من أن دفع الجزية يكون مقابل النصرة والمنعة والحماية مش عايزينكم تمنعونا ندفع لكم الجزية بس ما تمنعونا ما تدافعوش عننا وتنصرونا آه، طب خلاص قبل نعيم بن مقرن المزني ذلك طب وايه المشكلة يعني ده خير وبركة مفيش مشكلة يبقى الحمد لله تم فتح آه، همدان والري تم فتح أصبهان اللي هي جي واليهودية وكرمان وهمدان والري الآن فتح قومة آه، فتح قومة فتح قومة آه، سنة 22 هجرية آه، احنا انتهينا من فتح الري المسافة من الري إلى قومة 350 كيلو ثم تمتد حدود قومة دي إلى الشرق حتى خراسان الشرق على ذلك اليمين حتى خراسان عندما وصل سيدنا المضارب ابن يزيد العجلي المضارب ابن يزيد العجلي ومعه الخمس بتاعة الغنايم من الري إلى سيدنا عمر بن الخطاب بالمدينة المنورة كتب عمر بن الخطاب إلى نعيم بن مقرن المزني بالآتي افتح قومة بالآتي أولا عين سويد بن مقرن المزني أخو سيدنا نعيم بن مقرن المزني سويد بن مقرن المزني ده اللي هيبقى الإيه؟ القائد حط قدامه في المقدمة سماك بن مخرمة سماك بن مخرمة حط على الميمنة عتيبة بن النهاس عتيبة ابن النهاس وحط على الميسرة هند ابن عمرو الجملي هند ابن عمرو الجملي وتوجهوا إلى قومة سار سيدنا سويد ابن مقرن المزني أخو نعيم بن مقرن المزني من الري إلى قومة ما حدش اعترض في السكة لغاية ما وصل إلى قومة استولى عليها سيدنا سويد بن مقرن المزني وعسكر بها وكتب إلى الذين فروا وهربوا إلى طبرستان والم- والمفارز فرارا من أمام زحفه بتهربوا ليه؟ دعاهم إلى الصلح على أداء الجزية وكتب لهم كتابا بذلك آه كان نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى سويد بن مقرن أهل قومة ومن حشوا من الإيمان على أنفسهم وأموالهم إيه أن يؤدوا الجزية عن يدنا عن كل حال يعني واحد بالغ يعني بقدر طاقته وأن ينصحوا ولا يغشوا وعلى أن يدلوا يعني يدلنا على الطرق وعليهم تموين من نزل من المسلمين يوما وليلة من أوسط طعامهم وإن بدلوا واستخفوا بعهدهم فالذمة منهم بريئة كتب وشهد الحمد لله يبقى من فضل الله تبارك وتعالى تم فتح آه، قومة بهذا الأمان آه، الطيب كان من شروط الفتح ده زي ما شفنا دلوقتي ان اهل قومة يدلون المسلمين على الطريق هذا يدل على ان المسلمين بداوا يعانون من توغلهم من توغلهم في ارض فارس لان دلوقتي عمالين نمشي جوه جوه اراضي ما دخلناهاش قبل كده فمحتاجين اللي يدلنا بقى في قومة فشى في المسلمين مرض قالوا عنه انه القصر وكانت اعراضه يبس في العنق تلاقي العنق جبت نشف عزاه سيدنا سويد بن مقرن المزني إلى أن المسلمين شربوا من نهر اسمه نهر ميلاد فقال سيدنا سويد بن مقرن المزني للمسلمين غيروا ماءكم حتى تعودوا كأهله فالحمد لله غيروا وربنا عفاهم من هذا المرض فتحت قومة يبقى عدد البلاد اللي فتحت الآن أصبهان جي اليهودية بفرعيها يعني كرمان همدان الري صلح دنباون قومت الآن إلى جرجان فتح جرجان كان على جرجان دي حاكم فارسي اسمه رزبان صول رزبان صول كتب اليه سيدنا سويد بن مقرن المزني كتابا كتب لمين؟ لرزبان صول ده يدعوه فيه الى الاسلام يا اما الجزيه يا اما القتال رد رزبان صول حاكم جرجان على كتاب سيدنا سويد ابن مقرن المزني بالموافقة على دفع الجزية وعدم القتال لا مش هنسلم لكن ندفع لكم الجزية ما نقاتلكوش في هذا الكتاب أسقط سيدنا سويد بن مقرن المزني الجزية عمن يدافع عن جرجان يعني عن المدافعين فقط عن المدافعين عن جرجان فقط والباقي يدفعوا الجزية عادي والباقي يدفعوا الجزية عادي يعني الترك بتوع دهستان دول هيدافعوا عن جرجان يبقى ما ناخدش منهم جزية ما ناخدش منهم جزية مقابل انهم بيدافعوا عن جرجان هيبقى طبعا السؤال طبعا اللي هيتقال هنا طيب وليه كده؟ ليه؟ انت دلوقتي بتستعين بناس مجوس ما اسلموش وظلوا على مجوسيتهم وبتسقط عن جزء منهم اللي بيدافع عن البلد اللي انت بتفتحها الجزيه. طبعا ده السبب واضح جدا جدا سببين هنا. ودي تدل على حنكه على حنكه سياسيه من سيدنا سويد ابن مقرن المزني انه مش رجل حرب بس ورجل قتال بس لا ده رجل سياسه ماهر في السياسه ازاي؟ نمره واحد الفتوحات الاسلاميه اتسعت ده احنا مش سبحان الله شايفين البلاد اللي عمالين يفتحها ازاي بعد كل الفتوحات ده اهي وداخلين على اصبهان اللي هي جي واليهوديه وكرمان وهمدان والري وصلح دمباوند وقومه وجرجان ولسه طبرستان واذربيجان والباب وموقان طب وبعدين هنعمل ايه؟ ما عندناش عدد مسلمين يكفي في البلاد ده اهي يبقى احنا طالعين ب 12000 بس اهو يبقى نظرا لاتساع الفتوحات الاسلاميه اضطر المسلمون ودي سياسه منهم ان هم يسقطوا الجزية عن بعض الفرس على مجوسيتهم مقابل انهم بيدافعوا عن الايه؟ عن الحصول دي كان احنا بنأجرهم مثلا يعني انهم يدفعوا وقلنا ان الجزية دي كام؟ ده الجزية دي يعني درهم في الشهر او اتنين يعني يبقى يبقى يا اما في السنة يبقى في السنة 12 يا 8 يا 24 في السنة 12 يا 24 يعني امال ده كانوا بيدفعوا ضرائب سبحان الله يبقى ده السبب الاولاني السبب الثاني آه ده برضه حنكه سياسيه من سيدنا سويد بن مقرن المزني انه يمزق جبهه المجوس سياسيا واجتماعيا بعد ما مزقوها حربيا بعد تمزيقها حربيا بيمزقوها دلوقتي آه سياسيا واجتماعيا ان بيخلوا بعض الفرس هم على مجوسيتهم يدافعوا عن البلاد المسلمة بيدافعوا عن البلاد بتاعتهم بعد ما دخلت في حوزة الإسلام الحمد لله تم فتح جرجان توجه المسلمون إلى فتح طبرستان كتب حاكم خراسان إلى سيدنا سويد ابن المقرن المزني يطلب الصلح عن طبرستان ومعاها كمان جيلان طلب منه الصلح للبلدين دول على ان يتوادعا ويؤدي شيئا الى المسلمين على غير نصر ولا معونه على احد برضه نفس الشرط انه ايه يؤدوا الجزيه بس بدون نصر ولا معونه كتب لهم فعلا سيدنا سويد ابن المقرن المزني كتابا بهذا انه يدفعوا الجزية وكل حاجة لكن ما بدون ايه بدون نصر ولا معونة على احد زي ما هم طلبوا بالظبط وشهد سواد بن قبة التميمي وهند بن عمرو المرادي وسماك بن مخرمة الأسدي وسماك بن عبيد الأسدي وعتيبة بن النه... من... وعتيبة بن النهاس البكري على هذا العهد وكتب هذا العهد لهم في خبر السابق توجه المسلمون بعد فتح طبرستان إلى فتح أذربيجان أذربيجان آه، فتح أذربيجان كان على طول بعد فتح طبرستان آه، أذربيجان معناها أرض النار أرض النار يعني أنت عارف الفرس بيعبدوا النار بعث سيدنا عمر بن الخطاب بجيشين لفتح أذربيجان الجيش الأولاني يخرج من حلوان بقيادة سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي بكير ابن عبد الله الليثي والثاني الجيش الثاني يخرج من الموصل بقيادة سيدنا عتبة ابن فرقد عتبة ابن فرقد ده هيطلع إلى غرب أذربيجان كان عمر بن الخطاب أمر سيدنا معين ابن مقرن المزني أن يرسل سماك بن خرشة زي ما قلنا إلى بكير بن عبد الله الليثي ولكن سيدنا نعيم بن مقرن المزني كان أخر الأمر ده شوية حتى تم فتح الري بعد همدان فأرسل نعيم بن مقرن المزني من الري دي سماك بن خرشة مددا لبكير بن عبد الله الليثي كأوامر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه طلع بقى الجيش الأول جيش بكير بن عبد الله الليثي من حلوان سار سيدنا بكير من حلوان حتى إذا كان تجاه جرميزان طلع عليه واحد اسمه السنديان ابن فرخزاد الأرمني السنديان ده أخو رستم أخو رستم بن فرخزاد الأرمني قال لك طب ما ده اسفنديان ده كان مهزوم أمام نعيم بن مقرن في واج رود في واج رود كان مهزوم طلع بقى هنا بيكمل ايه خدته يعني الحمد لله سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي أثر اسفندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم فاسفندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم ده بيقول لسيدنا بكير ابن عبد الله الصلح إليكم الصلح أحب إليكم أم الحرب فقال بكير بن عبد الله الليثي بل الصلح فقال اسفندياد ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم فأمسكني عندك طب خليني هنا فإن أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك مش حي... يعني خليني عندك هنا أهل أذربيجان لو ما صالحتش أنا عليهم مش هيقيموا لك أبدا يعني مش هيسمعوا ليك فخليني خليني عندك فحبسه بكير ابن عبد الله الليثي حبسه بكير ابن عبد الله الليثي حبس مين؟ اسفندياز ابن الفرخزاد الأرمني أخو رستم وقدم على بكير سيدنا سماك بن خرشة اللي أرسله نعيم بن مقرن المزني كأمر سيدنا عمر ابن الخطاب زي ما قلنا سبق بكير بن عبد الله الليثي عتبة بن فرقد عتبة بن فرقد في الفتوحات ثم كتب بكير إلى عمر بن الخطاب علشان يستعفيه من أذر بيجان يقول له إيه اعفيني أنا من أذر بيجان ده الجيش الأولاني اللي قلنا عليه الجيش الثاني بقى سار عتبة بن فرقد أول ما جه من الموصل وجاي علينا هنا اعترض طريقه بهرام ابن الفرخزاد بهرام ابن الفرخزاد فهزم عتبة ابن فرقد بهرام ابن الفرخزاد هرب بهرام ابن الفرخزاد هرب وفر وبلغت اخباره الى معسكر سيدنا بكير فقال اسفندياز الان تم الصلح واطفئت الحرب دلوقتي يبقى الصلح تم بيني وبين بيني وبينك وانطفأت الحرب فصالح سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي واستجابت كل اذربيجان واعلنت الاستسلام بعد ما علموا ان اسفندياز ابن فرخزاد الارمني في حوزه سيدنا بكير ابن عبد الله الليثي لكن حصل ده طبعا بعد ما سيدنا عزبة بن فرقد جاء من الموصل واعترف طريق بهرام فهدموا وفر وهرب كده يعتبر أذربيجان استسلمت وأذعنت للمسلمين أمر سيدنا عمر بن الخطاب بكير بن عبد الله الليثي بعد فتح آه، أذربيجان أنه يتوجه إلى الباب جمع سيدنا عمر بن الخطاب أذربيجان كلها لعتبة بن فرقد لما جه بقى من الموصل اللي كان اعترض طريقه بهرام بن الفرخزان جمعها سيدنا عمر كلها اللي هي أذربيجان لسيدنا عتبة بن فرقد فجعل عتبة بن فرقد سماك بن خرشة أميرا على أذربيجان كلها وأرسل عتبة بن فرقد إلى عمر من الطعام اللي كان موجود آه، في آه، أذربيجان فلما ذاقه سيدنا عمر بن الخطاب قال أكل المهاجرين أكل منه بعثوا للأكل ده كله قال لا إنما هو شيء خصك به عتبة بن فرقد عتبة بن فرقد بعثتك أنت يا عمر بس الموضوع ده فكتب سيدنا عمر بن الخطاب إلى عتبة بن فرقد في أذربيجان من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد أما بعد فليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك لا نأكل إلا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم أنت باعت لي حاجة هي دي بتاعتك ليس من كدك ولا كد أبيك ولا كد أمك لا نأكل إلا مما يشبع منه المسلمون في رحالهم هكذا يكون القائد وهكذا يكون الحاكم سبحان الله على أكلة قاعد يقول له لا لابد من المساواة بيننا جميعا لأن نحن متساوون في الآدمية اه لكن في الرتب والمناصب وال, وال... دي تبقى- بتتفاوت وهكذا يذكرنا كلام سيدنا عمر بن الخطاب بكلام القائد المسلم آه، أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه في معركة السقاطية في كسكر اللي كان فيها الملك الفارسي اللي اسمه نرسي اللي كان بيزرع النرسيان هو نبات جميل طيب الطعم لكن للاسف ما كانوش بيأكلوه الفلاحين اللي بيزرعوه كانوا ياك- الفلاح منه اللي يزرعه وما ياكلش منه كانوا ياخدوه يودوه الى الملوك في المدائن لما انتصر المسلمون على الفرس في معركه السقاطيه في كسكر دي سنه 13 آه، غنموا النرسيان وبعثوا منه لسيدنا عمر بن الخطاب واطعموه للفلاحين اللي كانوا بيزرعوه وكان آه، بعض ال- الدهقانين قدموا لسيدنا ابي عبيد ابن مسعود الثقفي آه، بعض ال- النرسيان ده مع بعض الاطعمه الفارسيه وبيقولوا له هذه كرامه اكرمناك بها وقرا لك قال سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه أأكرمتما الجند كلهم بمثله وقريتماهم قال لا قال أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه لا حاجة لنا فيه بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أو لم يهرقوا فاستأثر عليهم بشيء لا يصيبونه لا والله لا نأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوسطهم ده كلام سيدنا أبو عبيد بن مسعود الثقفي رضي الله عنه وأرضاه آه، انتصر المسلمون في أذربيجان وتوجهوا إلى المعركة الحاسمة فتح الباب يسموه باب الأبواب سنة 22 هجري نتحدث الآن عن فتح الباب آه، الباب هذا حصن كبير جدا جدا بناها أنوشروان الفارسي وكانت مدينة جديدة على الحدود الشمالية وكانت من موارد الدولة من حيث الإمداد الحربي حصن كبير جدا جدا جدا أمر سيدنا عمر بن الخطاب جيش المسلمين بالتعبئة على الآتي القائد لفتح الباب سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري سراقة ابن عمرو الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه جعل سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري على المقدمة عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي عبد الرحمن ابن ربيعة الباهلي وجعل على الميمنة حذيفة ابن أسيد الغفاري حذيفة ابن أسيد الغفاري وعلى الميسرة بكير ابن عبد الله الليثي بكير ابن عبد الله الليثي ده اللي كان سيدنا عمر بن الخطاب طلب من آه، سيدنا سماك بن خرشة انه يروح مدد لسيدنا بكير بن عبد الله الليثي كان على الباب دي رجل آه، فارسي اسمه شهر براز شهر براز لما اقترب سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي اللي هو اللي على المقدمة قائد المقدمة أول ما اقترب من الباب راح على طول شهر براز ده بعت له جواب يستأمنه ويستعفيه من الجزية يعني شهر براز بعت لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي بيقول له جزيتنا إيه؟ أنا هسلم خلاص هسلم لكم الباب ده اه جزيتنا إليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم الكلام ده كلام جديد بقى ازاي يعني انتوا بلاش احنا احنا هنسلم لكم باب الحزب ها بس مش هندفع لكم جزية ليه هي كده جزيتنا إليكم اليوم القيام لكم جزيتنا إليكم اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون احنا هننصركم ونعمل لكم اللي انتوا عايزينه بس مش هندفع لكم الجزية دي فما تتكوش علينا علشان ما نرضخش او نهرب منكم وتوهنونا لعدوكم آه، ده كان كلام شهر براز لسيدنا عبد الله ابن ربيعة الباهلي بيقول له إني بإزاء عدو كلب وأمم مختلفة لا ينسبون إلى أحساب وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يعين أمثال هؤلاء ولا يستعين بهم على ذوي الأحساب والأصول وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان ذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان ولست من ال... ولست من القبج في شيء ولا من الأرمن دي قبائل يعني وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي فأنا اليوم منكم ويدي مع أيديكم وميلي معكم وبارك الله لنا ولكم ها وجزيتنا اليوم النصر لكم والقيام بما تحبون فلا تذلون بالجزية فتوهنونا لعدوكم يعني بالعربي كده مش هندفع لكم الجزية جزيتنا اليوم ليكم ان احنا النص ننصركم ونقوم بما تحبون لو أصريتم يبقى كده هتوهنونا لعدوكم كلام طيب الحقيقة لكن ما نقدرش ناخد فيه قرار لوحدي سيدنا عبد الرحمن ابن ربيع الباهلي قال ردا على شهر براغ فوقي رجل فوقي رجل مش انا مش القائد القائد سيدنا سراقه ابن عمرو الانصاري فوقي رجل سراقه بن عمرو الانصاري قد أضلك فسر إليه فسر إليه روح له وبعث سيدنا عبد الرحمن بن ربيعة الباهلي شهر براز إلى سراقة بن عمرو الأنصاري القائد عرض شهر براز ما قاله لعبد الرحمن بن ربيعة الباهلي على سراقة بن عمرو الأنصاري على قلت اللي هو يعني إيه خلاص الكلام أن تكون قواته مع المسلمين تجاه العدو مع إعفائه من الجزية قبل سيدنا سراقة ابن عمرو الأنصاري ذلك الأمر أن من اشترك في الدفاع يعفى من الجزية ما شاء الله هذا أمر جديد يدل على حنكة هؤلاء السياسية كما كانوا محنكين عسكريا كانوا محنكين أيضا سياسيا بعث سراقة بن عمرو الأنصاري الجيوش الآتية بعد فتح الباب احنا عندنا بقى بلاد مهمة جدا بعد فتح الباب زي موقان وتفليس وجبال اللان بعث سيدنا سراقة بن عمرو الأنصاري الجيوش الآتية بكير ابن عبد الله الليثي لفتح موقان حبيب ابن مسلمة لفتح تفليس حذيفة بن أسيد لفتح جبال اللام لكن عمر بن الخطاب في المدينة المنورة لم يقر هذه الجيوش لم يقر هذه الجيوش حيث أن الفرس عددهم كبير جدا جدا والمسلمون في عدد قليل بسيط ما يناسبش ولذلك لم يفتح أحد ما كلف به ما عدا سيدنا بكير بن عبد الله الليثي الذي فتح موقان موقان لكن سيدنا حبيب بن مسلمه ما راحش على تقليد وسيدنا حذيفه بن اسيد ما راحش على جبال اللام هو بكير بن عبد الله الليثي اللي توجه لفتح موقان آه سبحان الله كان توفي سيدنا سراقه بن عمرو الانصاري بعد فتح الباب واستخلف سيدنا سراقه بن عمرو الانصاري بعد موته سيدنا عبد الرحمن ابن ربيعه الباهلي توجه سيدنا بكير بن عبد الله الليثي الى موقان وكتب لهم كتابا امان يدفع بموجبه الجزيه ويسلم البلد فتم فتح موقان على الصلح ودفع الجزيه الحمد لله من فضل الله تبارك وتعالى فتحت هذه البلاد بعد الانسياح من الكوفه اصبهان اللي هي جي واليهوديه وكرمان همدان الري ثم صلح دنباون وتم فتح قومة وجرجان طبرستان أذربيجان والباب وموقان هكذا نستكمل بعد ذلك فتح الترك فتح الترك بانسياح أيضا من البصرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته